السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم واجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا أبو محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا طيب الله ذكركم ويسر الله أموركم وبلغنا الله وإياكم ما يحب سبحانه وتعالى ويرضى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن رفعت أعماله في شعبان وترفع في أمن وأمان وفي ختام حسان وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يبلغني وإياكم رمضان ويتقبل منا ويقبل بقلوبنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني وإياكم بحسن استثماره على الوجه الذي يرضيه وأن يتقبله منا ومنكم ويستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا مع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم شرح الله صدوركم ويسر الله أموركم هذا اللقاء هو آخر لقاء في هذا المجلس ثم أعود إن يسر الله وقدر بعد رمضان إن شاء الله فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه الخير اللقاء هنتكلم فيه عن وقفة مع آيات سورة البقرة التي تتكلم عن رمضان وكان لي يعني وقفات فيها أظن في ثلاث محاضرات العام الماضي أو قبله لا أذكر كان فيها محاضرة دين الفطرة هدى للناس أو مضمار الهدى مش فاكر يعني المهم سهل إن شاء الله تعود لها هذه الآيات اللي بتبدأ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأنصح وبشدة إن حضراتكم يكون لكم مجالس قبيل رمضان يعني في هذه الأوقات إلى أن يأتي رمضان حول هذا الوجه من كتاب الله حول هذه الآيات من كتاب الله ما ينفعش القرآن يكون يتكلم عن الحدث اللي انت مقبل عليه في القرآن بآيات وأنت غير منتبه وغير مشغول بهذه الآيات إن هذا لا من قلة التوفيق ومن ضعف البصيرة ومن تشويش الصحبة تشويش صحبتك لكتاب الله اللي عنده امتحان بإيده إنه يراجع وما بيكتفيش ان هو عدى قبل كده على الفصل ده بيده انه يراجع فاللي عنده اخره بيده انه يراجع بيراجع زي ما بيراجع المبنى بيراجع المعنى زي ما بيراجع الحروف بيراجع البركات والتحوف اللي جوه هذه الحروف فتراجع فقه الصيام بسرعه تراجع في فقه الزكاة لناس كتير بتطلع الزكاة بتاعتها في الأوقات دي فراجعوا الحاجات ديت فإن الله سبحانه وتعالى يحب منك أن أن تعيد الذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع فإن الذكرى تنفع المؤمنين فراجعوا فقه الصيام راجعوا ما يتعلق بالقرآن وكل واحد وكل واحدة مع أولادها وكل واحد ربنا أعطاه منبر ما أدوات ما ومقصر في تذكير الناس بهذه الأمور فأسأل الله أن يخفف عنه حسابه وأن يلطف به فأسأل الله أن يوفقني وإياكم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الله أكبر طبعا هحاول أن أنا لا أعلق على الآيات تفصيليا لأن وتحليليا لأن كما قلت لكم أنا علقت قبل كده في ثلاث ثلاث محاضرات فممكن يعني أعاد المحاضرات ديت ترجعوا تسمعوها لكن أريد أن أنا أؤكد على بعض الملامح في هذا الوجه ربما تتعلق بالصيام وربما ما اتكلمتش فيها بإسهاب في اللقاءات السابقة ابتداء لما نتكلم عن الصيام هي دي عبادة هذه العبادة كثير من الناس لا ينتبه لأمور كتير بيشتكي يقول أنا بصوم ولا أجد لذة أنا بقرأ القرآن ولا أجد لذة أو إن اللذة ما بت يعني لا تستمر يعني أسئلة كتير من الباب ده الإجابة فيها في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الملك ليبلوكم أيكم أحسن عملا الإجابة في قول ودعاء النبي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ربما يكون السبب المركزي بل أراه السبب الأهم أن العبادة التي الكثير يفعلها ثم يشتكي أن الثمرة لم تخرج بعد السبب أنه لم يقم بالعبادة على الصورة التي يريدها الله سبحانه وتعالى فالآية لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا صح وإن كان الكسرية مهمة جدا لكن لابد أنك تراجع وتشوف حسن عبادتك فين أخبارها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة ارجع فصل فإنك لم تصلي النبي صلى الله عليه وسلم لو شاف صلاتك النهاردة للفجر لو شاف النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر هيقول لك ارجعي فصلي فإنك لم تصلي ده واحد كان صلى هو صلى فعلا يعني الراجل ده صلى مرة واثنين وثلاثة قدام النبي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلى يعني قال الله أكبر وركع وقرأ ويعني الراجل قام بالصلاة صلى النبي قال له إيه ارجع ارجع صلي تاني النهارده دي مش اسمها صلاة دي دي مش اسمها صلاة هنا الصلاة تمت ولا ما تمتش من الراجل ده الصلاة الظاهرة تمت لكن الصلاة المرادة لم تتم المفهوم ده لو فهمتوه وأتمنى أنك تدخل رمضان وأنت فاهمه لأنك ممكن يتقال لك ارجع فاقرأ القرآن فإنك لم تقرأ ارجع صلي التراويح فإنك لم تصلي ارجع فصم فإنك لم تصم فالجماعة اللي بقالهم عشرين سنة يخش رمضان بعقلية هختم عشر ختمات وكل مرة يخرج علاقته مع الوحي إيمانيا وسلوكيا وتربويا ما اتغيرتش وبرضه مكمل في المسار اللي هو مكمل فيه كأن بيقول لربنا لا أنا هتعامل مع القرآن طبقا لما أرى لا طبقا لما يراد زي ما أنا شايف خلاص خد أجرك يوم القيامة من نظرتك العبادة أشبه بأي كائن حي في جسد وفي روح ما تضيعش الروح انت جبت صورة صلاة لكن جبت روح الصلاة جبت صورة إنسان يقرأ القرآن جبت روح الأدب حتى في الحاجات البسيطة العادية المعاملات وطريقة الأدب يعني في واحد كده يوهمك إنه غلط يوهمك أنه بيعتذر لكن هو جاي بصورة اعتذار مش روح الاعتذار في شخصيات آه، أنا ما أعرفش يعني أنت أنت أنت بتنظر إزاي للأدب لأن بعض الناس بيبقى شايف إن هو مؤدب وتلاقيه آه، متلبس بكل المعاني اللي ضد الأدب بس هو مش واخد باله ودي من الغفلة نسأل الله العفو والعافية ولذلك معاصي القلوب مهم جدا ناخد بالنا منها معاصي القلوب أصل أنت لو دخلت رمضان عندك كبر سأصرف عن آياتي خلاص راحت إيه هو الكبر اللي من ضمن مؤشراته أنا ما بغلطش أنا ما بغلطش على فكرة هو ده عمرك ممكن تكونوا بتقوله بلسانك بس هو فعالك بتقول كده إنك عند الضغط مالكش اللي يوجهك عندما بتكون في أي مشكلة أنت طرف فيها أنا الوحيد اللي بفهم أنا الوحيد اللي صح والعالم كله غلط أنا ما غلطتش العمق ده ممكن يدمرك العمق ده هو ده اللي طالع على قلبك الحجب وده اللي عامل الأكنة ده اللي عامل التغليف خليك مش شايف فنسأل الله العفو والعافية وأنا قلت لكم قبل كده في حاجات مش قرار هي بتبقى ثمرة منها النفاق النفاق ده يا جماعة مفيش واحد صحي من النوم لقى نفسه كده مثلا آه، نفسه هفاه على النفاق وإلا عمر رايح يقول لحذيفة أسماني رسول الله في المنافقين لا ده بيبقى قرار طريقة الصلاة كسالى طريقة الإنفاق وهو كاره آه، إذا حدث كذب إذا يعني إذا أتمن خان وإذا عاهد يعني هو بيدنه يعمل شوية حاجات كده تجمع على بعضها خلاص هي بتبقى زي الثبات كده يا جماعة الثبات الثبات مش شطارة الثبات هو مكافأة على شغل كده من توفيق الله سبحانه وتعالى يثبتك في مواطن لا يثبت فيها إلا الإيه من أراد الله سبحانه وتعالى فنسأل الله العفو والعافية فبأكد على إن العبادة لما نيجي نتكلم فيها تاخد بالك كويس قوي إنك محتاج تدور على يعني تدور على العبادة اللي فيها حياة العبادة التي نفخ فيها الروح العبادة اللي يتقال لك فيها بعد ما تخلصها نعم العبد انت نعم العبد يا ابني فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اللي بدأت بالإيمان اللي بتقول لك كل ما هيزيد إيمانك كلما التفت لأن النهاردة عمنا أقول يا ندى الأخت ندى تركز معايا فأي واحدة اسمها ندى دلوقتي اتشدت ليه؟ لأن أنا ناديت عليها فأنت كذلك إذا كان إيمانك غضا طريا مرتفعا كان التفاتك هكذا تلتفت للآية وتنتبه ليها انتباه خاص ليه؟ لأن هي نادت عليك يا أيها الذين آمنوا ففي نداء ليك أنت وفيها استنهاض لهمتك كأنك بينادى عليك بصفتك فيا يا مؤمن عارف كده ما تقول ايه الاوائل يجوا اصحاب البقره يجوا فهو استنهاض استنهاض للهمه وفيها ملمح انك تخاف لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كساك بالايمان فيا من مننا عليهم بالايمان انتبهوا فقد كتب عليكم الصيام لان في ممكن في الايام تصحى ما تلاقيش الايمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا والعكس نسال الله العفو والعافيه شوفوا يا جماعه خدوها مني إن شاء الله يعني إشارة تفيدكم كل آية كل آية فيها ثلاث حاجات فيها حب وخوف ورجاء آية كل آية دور على ملمح الحب هتلاقيه دور على حاجة اللي فيها الخوف هتلاقيها دور على حاجة اللي تديك الرجاء والأمل هتلاقيها لأن العبودية هي أركانها الثلاثة إيه؟ حب وخوف رجاء وده اللي ممكن نسميه عطر الآية كل آية فيها عطرها فدور على العطر بس مزكوم الأنف مزكوم القلب لا يشم الرائحة كل واحد بقى وحسب واحد عنده كورونا بيلقط يعني يشم شوية وبتاع واحد بقى الدنيا لا وفي واحد بقى لا الدنيا رايقة معاه خلاص فالوجه ده فيه نداء وفي غاية والآية ديت يعني فيها نداء فيها غاية فيها وسيلة وفيها جدية وفيها سمو النداء واضح وطبعا يا أيها الذين آمنوا قلنا مش هنحلل ماشي هنجري بسرعة كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام الصيام جه بعد آيات كتب عليكم القصاص صح يعني في الآية 178 كتب عليكم القصاص الآية 183 كتب عليكم الصيام فمن المعاني اللطيفة جدا أن الذي كتب الصيام هو هو الذي كتب القصاص فلا تؤمن ببعض وتكفر ببعض لأن بعض الناس بينقي بينقي لا لا لا فالذي كتب واحد والذي يطبق المفترض يكون واحد هو أنت اعلى ثم ذكر الله يبقى ذكر آيات القتال ثم ذكر الله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت هو في ثلاثة كتب هنا ماشي كتب عليكم القصاص كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية وكتب عليكم الصيام فمرة ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الله سبحانه وتعالى موضوع لي القتلى القصاص في القتلى ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أمر الوصية واحد عنده وصية ماشي فكتب إن ترك خيرا يعني ترك مال فجاء القر الصيام بعد أمر الأموال وبعد أمر الأنفس القصاص فهل في علة جامعة تجمع الصيام وتجمع هذه الآيات للعلماء أقوال منها أن الصيام أتى بعد الأمر الأموال وأمر النفوس لأن القرآن هو الذي الصيام يهذب النفوس يهذبها إزاي؟ الإنسان بطبيعته بيحب الاستئثار والتملك واخدين بالكم؟ حتى التوزيع بيحبه لدرجة إن هو بيكتب الوصية ما هو الوصية ديت عبارة عن إيه؟ إن هو بيظبط توزيعته بعد الممات واخدين بالكم؟ بيظبط التوزيع بعد الممات فيريد أن يتملك الأموال ولا يزكى ماشي ولا يزكى في نفسه ولا يزكي أمواله فيجي الصيام يهذب الحاجات دي كلها واخدين بالكم يبقى الصيام ليه دور اه طبعا ليه دور كبير جدا في هذه الابواب يبقى الصيام بيهذب النفوس لأن الصيام في قضية الترك وفي قضية الاستغناء الترك من أجل الله فإنك تترك من أجل الله سبحانه وتعالى وإنك تستغنى عن كل ما تتعلق به لله سبحانه وتعالى متعلق بالأكل سيبه متعلق بالشرب سيبه متعلق بالشهوة سيبها في الفترة ديت الصيام فيه الترك والاستغناء وان الصيام من الحاجات الجميله جدا جدا جدا بيخفف جلد الذات وبيخف وبيعلي النظره الايجابيه للانسان ازاي لانه بيخليك عندك فقه الامكان ايه ده ده انا ممكن ايه ده ده انا كويس ايه ده ده انا بتحكم في نفسي ده انا كل شويه اقول ان نفسي بتبهدلني ايه ده, ده انا بقيت بفضل الله اسيطر عليها واخدين بالكم فتبدا تقتنع بنفسك شيئا فشيئا تبدا تتمكن منها فهي بدل ما هي مبهدلاك وسيئاك لا انت الحمد لله بتتحكم فيها وفي المراقبة وفي المواساة وفي المواساة انك بتواسي غيرك ولكن بمناسبة المواساة دي نقطة مهمة قوي أنا لو صمت يا جماعة وما حسيتش بالفقير صيامي صحيح ولا باطل؟ صيامي الآن أنا صمت لكن ما حسيتش بالفقراء أنا صيامي دلوقتي صحيح ولا لأ؟ أيوة صحيح دي نقطة مهمة أوي أوي عندنا ناس عندها ولع إن يفسر دايما العبادات بأشياء ملموسة مادية من باب إن إيه الثمار والنتائج لا من باب الغايات واخدين بالكم والمنطلقات يعني احنا بنتوضى ليه وبنهتم بالوضوء والطهارة عشان نكون نضاف واحنا مقبلين على الصلاة عارفين الجماعة اللي بيفسروا الطهارة بالطريقة دي واخدين بالكم عارفين الجماعة دول يقول لك احنا بنط... الطهارة ليه عشان نكون نضاف طيب عادي جدا ما انا ممكن اكون نضيف وما اصليش وما اتوضاش ادخل استحمى أنا ممكن المية تكون قطعة وأتيمم في كتب يا جماعة الخير بتتكلم عن العبادة ومنتشرة وناس كتير بيدنهم يدندنوا عليها كل تقريبا فكرة وفلسفة الكتب دي واللقاءات دي والمحاضرات دي والطرح ده إن هو يربط لك العبادة بمكاسب دنيوية عشان يقنعك بيها فاحنا عم بنيجي نسجد الشحنات السلبية بتبدأ تهبط فأنت بتبدأ ترتاح يا عم شحنات إيه ومش شحنات إيه هو خلينا نقول تنزلا في الخطاب إن الكلام ده ثابت علميا هل أنا بصلي عشان كده؟ هل أنا بصلي أصلا عشان كده؟ ولا أنت بتدور على أي تفسير مادي ملموس بسبب هزيمة ما في كل أو يعني وجدانك؟ بتحاول ت... يعني تلصم العباده من الحاجات ديت انت عارفين انتوا بتتوضوا ليه اول ما تصحى الفجر لانك انت اول طبيا لازم اول ما تصحى ان بش ان جسمك يلط الميه بطريقه معينه خاصه المواضع دي ده في دراسه مش عارف في بلاد ما وراء النهر بتقول ان المواضع ديت لما بتلط الميه بتفرق كتير قوي قوي قوي واخدين بالكم ف وبالتالي طب انا هروح اقول لك كلامك جميل اه واحد ما بيصليش يقول لك كلامك جميل اه بس انا اول ما اصحى هستحمى انا كده خدت الثمره اه وما صليتش هتقول له ايه على فكره اللي يقول لك طب ممكن نستعمل الكلام ده مع الناس في البدايه هو انت عندك مشكله انت اصلا الاول لازم نقنعك انت ان انت عندك مشكله عشان كده الشخصيات دي تلاقي في الطرح بتاعه مش صعب ان تلاقيه صريح مش يعني عارفين كده يا جماعه يقول لك ايه خش دغري ما بيحبش يخش دغري ما تقول يا عم الحكم ده مرتبط بعله ايه هي العله خلاص هو ربنا سبحانه وتعالى قال الوقت ده تقوم تصلي بقى وما صلي دي العله دخول الوقت واخدين بالكم في بقى حكم وفي ثمرات تذكر اول حاجه الحكمه الشرعيه لو هتتكلم في الحكمة أول حاجة تتكلم فيها الحكم الشرعية إن الصلاة الصلاة ديت صلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى الصلاة ديت اللي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إنك بتناجي فيها الله تقول لي الأحكام الشرعية الأول الحكم الشرعية بعد ما تخلص والله بقى بقول لي إيه ودي بتنشطك ودي بتفرق معاك ودي الكلام بقى اللي هو في الآخر ده لكن تخلي الكلام اللي في الاخر هو اللي في الاول واحيانا تقول بقى معلش عشان الوقت ده مش هنتكلم في الحاجات التانية انت عندك مشكلة ومش مش صغيرة عندك مشكلة ضخمة بتطوف حول مركزية الإنسان لا كلام الرحمن ومركزية الرحمن الطرح ده أول ما تلاقي حد بيعمله أنا بقول لك لا تثق في طرحه ولا في دعوته ولو أنا اللي بعمله لا تثق فيا الكلام ده أرجو أن يكون سلس احنا بنستغفر ربنا ليه أصل الاستغفار بسبب واحنا بناخد فلوس وبناخد مش عارف إيه لأ احنا بنصوم ليه بقى عشان نحس بالفقير طب والفقير بيصوم ليه ما تحرجنيش بقى يا شيخ كلام اي كلام لا انت دي من ضمن الحكم رقم ألف الحكمة رقم ألف ومن دي اسمها حكا دي اسمها ثمرات يا جماعة دي نتيجة الصيام واخدين بالكم دي نتيجة الصيام عشان كده هتلاقوا ناس كتير جدا بتخاف قوي ليه ليه بتقول الألفاظ المفتوحة الكلام اللي مش ممسوك ده عادي اليهودي بيقوله وال- والنصراني بيقوله وأتباع اللادين يقولوا كله كله بيقوله واخدين بالكم آه، زي كده مثلا يوم اليتيم اه يوم اليتيم طب احنا بالنسبه لي انا كمسلم انت ليه بتتعامل اليتيم يعني مش لاقي حد يحنو عليه و- ومش عارف ايه و... انا بعمل اليتيم لان الذي خلقني وخلقه وقدر هذا رغبني في هذا فقال لي كذا وكذا وكذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد اتنين تلاته لان انا مامور انا عبد مامور انا مخلوق من علق لرب قد خلق قال لي كده واخدين بالكم لما تبرز المعنى الكلي الاصلي الاساسي وبقول لي بقى الحاجه التانية انت بتبر والدتك ليه عشان لما تكبر تلاقي حد يبرك طب انا يا عم الحاج مش هتجوز ابر امي ليه واحد عنده 35 سنة مش متجوز عن- عنده مشاكل معينة نف- م- م- مش هيتجوز هو لظرف ما مش هيتجوز يبر أمه ليه واخدين بالكم الكلام ده مهم قوي يا جماعة الكلام ده يا جماعة بيبهدل الناس وبيبهدل مش... بيعمل مشاكل كبيرة قوي بيعمل مشاكل جامدة جدا فنسأل الله السلامة احنا يا جماعة أول آيات في كتاب الله يؤمنون بالغيب أول حاجة يؤمنون بالغيب فلازم تقول لي أنت بتصلي ليه وبتقرأ م- ليه والكلام ده كله فالحاجات دي أسأل الله سبحانه وتعالى إن احنا نفهمها فالصيام في ال- الصيام ليه بنصوم عشان ربنا أمرنا وإن هو بي بيساعد جدا جدا في التقوى تبدأ بقى تشرح بقى من حاجات كتير قوي اللي من ضمنها برضو تحس بالفقير لكن ما تخليش كده احنا بنصوم عشان نحس بقرص اللي بتاع طيب لو واحد النهارده هيصوم لغايه العصر لو واحد هيجي من المغرب من من الغدا من بعد العصر كده لغايه الفجر ما ياكلش عشان يحس بالفقير الراجل ده حس بالفقير ولا ما حسش نفسي الناس اللي بتتكلم بالطريقه دي يكون عندهم دم ويحسوا بقى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قلنا ان الصيام ليه علاقه بال... بالامور ال- اللي التهذيب دي فبيربيك على الاستغناء شوف يا جماعه في قاعده في ال- في السلوك القاعده دي بتقول ايه من ترك ملك من ترك ملك التربيه قائمه على الاخذ ولا على العطاء التربية قائمة على الأخذ ولا على العطاء اليومين دول على الأخذ كلما اشتهيت اشتهيت اشتريت انت لازم تتعود انك تترك النوم لله تترك مال لله تترك وقت لله تترك حاجات كتير قوي لله لازم تتعود كده انك تترك الراحة لله تعود خليها تدرج معاك واخدين بالكم لكن العبودية بتاعة اللي عاوز ي... عاوز ي... عاوز يدخل الجنة بس بشرط ايه هو يا عم الشرط انا مش هترك حاجة نوم انا هنام 20 ساعة بتوعي آه و- وانا م- الفلوس بتاعتي كلها ولذلك الانفاق بتاعه تلاقيه هش ينفق 100 جنيه و50 جنيه و60 جنيه و70 جنيه وهو اصلا كشفه هو عارف بيدخل لنفسه قد ايه يشوف الانفاق بقى التناسب الط... وبعدين بقى الاسئله السخيفه يا شيخ ينفع ادي اختي من الزكاه يا شيخ ينفع نطلع حاجات آه، غزه من الزكاه اللي يسال السؤال ده يا جماعه اللي مش مقتدر اه ده اللي تسأل تقول ينفع أدي أمي وأدي إخواتي وأدي كذا من ازاي ده السؤال ده ت- تسأله واحد مش معاه لكن أنت غني وفلوسك بلغت النصاب ولسه بتسألني أدي أختي من الزكاة ولا شنط رمضان نعملها من الزكاة طب أنت يعني أنت- أنت أخبارك إيه ماديا شوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولسه بيسألك الأسئلة دي مش قادر يطلع مثلا خمسين ستين سبعين مئة شنطة من فلوسه الصدقات لا أنا أطلع بقى أستاذ بص يا شيخ شوفوا احنا ال- كتير مننا الشيطان ضحك عليه لدرجة ايه طبعا في أسئلة آه، منضبطة وفي أسئلة فعلا في سياق هتعدي لكن أنا بتكلم في فكرة وظاهرة منتشرة أنا ما عنديش برد على الأسئلة دي الصراحة يعني لأن هي بقت يعني بقت مملة بالنسبة لي وبتضيع وقتي آه، تلاقي أسئلة كتير هو واحد عارف إن واجب عليه يطلع الزكاة خلاص الزكاة بقت واجبة كده كده هيطلعها فكده الزكاة إيه مش بتاعته قاعد مش قادر ما هو مش قادر يتحمل إن الزكاة مش بتاعته هو مش قادر يتحمل إن ال- عنده أربعة مليون إن يقسم الأربعة مليون دول على أربعين المال ده مش بتاعه مش قادر يتحمل ان في 50 60 70 الف مش بتوعه طب يعمل ايه ما هو عاوز لازم يشبع النفس ما النفس ديت مش بتسيبك يا جماعه النفس بطبيعتها ما بتسيبش الانسان انا كمحمد راجل صايم فالنفس هتسكت لا طبعا ده انا بقى ت- تترخم فيا وتشد فيا ما هي عاوز عاوز عاوز عاوز هي عاوزاني ان انا ارضيها طب هرضيها ازاي اللي انا اكل واشرب لا خلاص انا تمكنت من النقطه دي مش هاكلك واشربك يا ابني مش كده يا ابني انا هموت منك يا ابني انت طب بص قول للناس النهارده هتكلم على الصيام واقول لهم ايه يعني النهارده يوم الخميس انا كنت ناوي ان انا اكل بس افتكرت الخميس فانا صمت قول بس الجمله دي فاروح انا قايلها تروح هي ساكته كده تقول لي ايوه كده ارضينا الله يرضى عنك ارضيني مش ما تشدش عليا انا برضو ما انا بشر اديني اي حاجه سكتني فانا سكتها لما خدت ايه خدت واحده اديني قلت لفظ كده فالناس ايه م- تروح ماسكه معاه واخدين بالكم فهي بتبقى عاوزه اي حاجه ترضيها فالناس مش بتسكت فانت النهارده لما تاخد خمسين الف من فلوسك ودي زكاه فالنفس تقول لك ايه لا طب و- طب بص خلي بالك ما هيجي يزنقوك والشيخ زنقك في الجامع النهارده وقال لك بنطلع الشنط لو باشمهندس الله يكرمك لو عندك استعداد تشتري طب اعمل ايه اعمل إيه؟ بص هديله من فلوس الزق هطلع 10 شنط يبقى واحد الناس شايفاني اللي انا بعمل شنط اتنين انا ما خسرتش ما كده كده هي طالعه واخدين بالكم الطريقه دي مرعبه الطريقه دي مرعبه نفس الكلام في موضوع آه، هنجيب لل- للفقير آه، شنط هنجيب للفقير تلاجة هنجيب للفقير غسالة انت مالك تجيب للفقير الفلوس دي مش بتاعتك اصلا الفلوس دي مش بتاعتك الخمسين ألف بتاعت الزكاة دي والله ما بتاعتك إنما الصدقات للفقراء اللام دي لام الملكية بقت ملك ليهم والتصرف نابع من الملك يعني انت عشان تتصرف في حاجة لازم تكون انت اللي مالكها انت دلوقتي بتتصرف ليه في الفلوس دي وانت غير مالك ليها الشح يا اخي يا شيخ مش قادر اطلعها من ايدي هي والله العظيم طالعه من قلبي ويروح معيط هو ده بينه وبين نفسه عشان كده الاسئله بتاعت واحد آه، واحد يا جماعه زكاته فوق ال 10000 وال 20000 وجاي يسالني في الشنط اطلعها ما انا هطلعها هحط الش- في الزكاه حبيبي انت معاك فلوس الاسئله ان يعني لازم تطهر نف- النفوس بال- بالكلام من الكلام ده فالله المستعان ربنا يتوب علينا والله وإن النفس دي يا جماعه بحر مليان مليان عشان كده وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون تيجي يوم القيامه بقى وانت داخل ايه بقى حاسس انك رايح ابرك انك ياما هنا وياما هناك تفاجئ ان الدنيا كلها متلخبطه ليه انت كنت بتهزر انت كنت بت- بتلخبط الدنيا كلها على بعضها ده الزكاة دي تروح تديها للفقير وشك في الأرض وشك في الأرض أنت أه أصل يا شيخ أصل باباهم بيشرب سجاير فأنا خايف يشربوا سجاير خلاص بقى دور على فقير يكون معاه القراءات العشر ب- ب- قاعد في السجا على السجادة هو ومراته وما بيعملوش أي حاجة إلا إيه بيحفظوا قرآن وبيعلموا الناس التوحيد دور أنت بقى على الإيه أنا مالي وماله هو بيعمل بيها إيه هو يستحق هو ربنا اشترط إن الفقير لا يكون عاصي للفقراء الغير عصاه للمساكين الغير عصاه واحد متلبس بحاجة مما تعم بها البلوى المهم إن هو فقير يستحق ماشي فنسأل الله العفو والعافية احنا اشترطنا ناس كتير بتشترط حاجات معينة وبتدخل نفسها في كلكعات الشرع يسرها واحنا بنعسرها عموما عشان أعدي المرحلة دي الزكاة بتاعت مين هو مال للفقير عندك عامل كده زي الراتب بتاع الموظف اللي شغال عندك ده مش فلوسك اخر الشهر تديله الراتب كده هو يعمل اللي هو عاوزه والله قال لك يا باشمهندس لا يا ريت لو تجيب لي غساله يبقى هو اللي كلفك هو اللي وكلك اروح اجيب له لكن ان انت كده من من دماغك لا سماعات بقى المساجد ومش عارف ايه والسجاد بتاع المساجد كل القصه دي خلاص ما تسالنيش فيها خلاص بقى انت عرفتها اي اسئله هتجيلي في الباب ده مش هجاوب عليها خلاص انا جاوبت كده يا ايها الذين امنوا ابو جهاز العروسه يعني است... يعني جهاز العروسه استثناء جهاز العروسه ده يا ايها الذين امنوا يدخل فيه ايه جهاز العروسه انا بنتي فقيره تستحق الزكاه حضرتك ليه عاوزه تجيبي اللي... انا اصلا شايف ان جهازة العروسه ما تخشش اصلا في الزكاه خالص اوعوا تعملوها ماشي طب ولو البنت قالت يا طنط انا عاوزه غساله تجيبي غساله عاديه لكن يشترطوا لي انواع معينه والكلام ده كله تروح بقى هي ايه طب هي مستحقه الزكاه وعاوزه تعمل فرش ب 300 400 الف لا يا جماعه سيبوكم من الجو ده يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام قلنا إن الصيام بيربيني على الترك من أجل الله وبيربيني على الاستغناء فالاستغناء ده بيخليني إن أنا دي أحد الروابط بينها وبين الآيات اللي فاتت وإن الصيام ليه علاقة بالقتل آه لأن الصوم الإنسان عمله يصوم شهوته بتسكن بتهدى الصيام الصحيح طبعا فايه اللي بيحصل الشهوه بتاعه التعدي والشهوه العدو العدوانيه دي بتتهذب تماما يعني فلعل دي من اللطائف اللي ذكر ايات الصيام بعد ايات الاموال والقتال الصيام لو انتبهنا وقلنا ان في هو فلسفه الصيام مبنيه على ان فيها استغناء عن الطعام صح يعني شرع الصيام عشان ناكل كتير ولا ناكل ولا ولا يعني انا كمسلم عشان اكل كتير ولا اتخفف من الاكل منطقيا كده الصيام الصيام عشان ناكل كتير ولا الاكل اللي اللي انا في وقت معين مش هاكل هاكل في وقت معين هل يعقل بقى انك كل اللي انت كنت بتاكله في اليوم تروح النهارده حاطه في الغداء وحاطه في الفطار وادانك تاكل ومن المغرب للفجر ادانك تاكل تاكل تاكل تاكل تاكل عارفين الناس اللي بتهشك العيال ودانهم يهزروا مع العيال فيقولوا له مش عارف بكره تكبر ونجيب لك حقاي مش عارف جوزين حمام وانتوا عارفين انتوا الحاجات الجميله دي مين اللي فاكر البيت بس تذكروني بس بالبيت المهم يعني تلاقي ان حتى زمان كانوا نام ونجيب لك ايوه جوزين حمام ايوه حاجه زي كده زمان تلاقي ان كنت بقرا واشوف صفيه رضي الله عنها وهي بتربي الزبير كانت بتربيه وهي قاعده تهشكه وتقول له ايه لا ما كلام مختلف بيربوه على القتال وعلى الجهاد وعلى البذل وعلى المسؤوليه وعلى كذا تلاقي التربيه لما اتقلبت تربيه معلف تربيه الدواجن بقى بتاكل نام عشان اديك ايه هاكلك جوزين حمام طب هو عيل صغير يبدا من بدري يتربى على المعنى ده انما عشان اعلفك هعلفك لو ايه نمت واخدين بالكم فالمفهوم ده ده انه يكبر معايا واخدين بالكم اه فعلا احسنتم احبك الرحمن كما احبت قريش عثمان المفهوم ده لما بقى كبر ايه اللي حصل تلاقيه لما يجي يصوم ما انا خلي بالكم بقى يعني ايه آه، اخرج ال... كل- في في ملفات كتيره جوانا للاسف الشديد محتاجه تتهذب هي ليها اثار هتلاقي الصيام مثلا الصيام زي ما بقول لكم الاصل فيه ان هو يقلل الاستهلاك يقلل الاستهلاك على فكره بعض الاعلاميين انتبه اليومين دول عشان مقالات ما يعني بي- بيدندن الموضوع يقول لك لا ده الصيام ده يا جماعه ان احنا نقلل الاستهلاك وان احنا بقى نركز في العباده ما ليه م... خلاص الدنيا عاوزه كده وي- وتيجي تروح للعباده يقول لك لا اقفل الجامع فيعني ايه خلينا بقى نركز في شغلنا فسبحان الله الصيام ال- الفكره الصيام الاصل فيها ان الاستهلاك يقل العجيب انك تلاقي ان الموضوع ده لو خدتوا بالكم هتلاقوه مرتبط جامد جدا بالعكس الناس بتاكل اكتر الاخوات بينشغلوا اكتر يعني رمضان عشان العباده الناس تنشغل اكتر بالعباده تلاقي الناس العكس بقى تبدا تدوس فين تلاقي عيني الاخوات م، عزومات انا ما اعرفش برضو الناس اللي بتش- بتشتغل بالعزومات دي ليه مش بيتقوا ربنا سبحانه وتعالى في الموضوع ده يعني الأخ اللي قاعد كل شوية ي- يلزم زوجته بعزومات ويحرمها من عبادة وراحة وعب- والت- وهو نفسه يتلخبط في موضوع التراويح و- ليه ليه المشهد ده حبكت يا عم اعزم يا عم لو معاك 10 أيام قبل رمضان اعزم وفي شوال اعزم العزايم في رمضان ديت الأصل فيها تكون يعني لضرورة ملحة فالحاجات دي تحاولوا بقدر الامكان تهذبوها فتلاقي ان انشغال بالطعام انشغال بالحاجات الكتيره قوي دي فايه اللي يحصل يحصل المشاكل دي ويعين الاخت تخش واغسل ومش عارف ايه والكلام ده ولذلك مهم الطباق البل يعني إن ال- الأط- الطباق لو ينفع تجيب طباق صحيه يا دوب هي الاكله وقومه وتترمي يبقى كويس و- وفروا على الناس نسأل الله السلام الشغل ده بيشغل الصيام بقى من ضمن الفلسفة بتاعة الصيام لاستغناء الحقيقة عن الطعام لكن الصيام بقى بيكون ايه سحور وفطو- وفطار وما بينهما وما بينهما هناكل ايه هنشرب ايه آه مش عارف ايه النهارده في سمبوسه طب النهارده هنعمل كده طب الصبيه يا ام هنعمل كذا يا ام مش عارف ايه الكلام ده كله وقاعد بقى ومن بعد العصر بقى خلاص تلاقي الدنيا مشدوده والرائحه قاعده ما تخش والناس اللي بتبقى ساكنه في اماكن متداخله دي العماره تلاقي المطبخ كله ضارب في كله الملوخيه نازله من فوق ومش عارف ايه طالع من تحت والدنيا يعني ايه الدنيا يعني اجواء داخله في عمق كده معين في فرق بين حبس الشهوه وبين الاستغناء عنها واخدين بالكم اوعى يكون صيامك حبس شهوه انك حابسها في وقت معين بس اول ما الاذان ياذن بس على طول انطلاق واخدين بالكم لا الصيام اعمق من كده كتب عليكم الصيام فطولت في مفهوم الصيام بس ده كان احد المرادات بتاعتي اللي انا اضغط في الصيام الصيام يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى يقول الا الصوم فانه لي كل عمل ابن ادم يجزى انت بتجزى عليه الاعمال الا الصوم فانه لي انا اجزي به يعني إيه انا اجزي به تخيل ان الكريم سبحانه وتعالى بنفسه يقول انا ساجزيك به ليه خصوصية عالية جدا لدرجة سأتولى أنا بنفسي أن أكافئك إياه عليه وبالتالي لا يكون أبدا الصائم مرائي ودي من الحاجات الجميلة أوي بيديني مش قلت لكم إن هو بيديك آه، نظرة يعني إيجابية لنفسك ليه؟ لأن مفيش حد ينفع يصوم إلا لله. يعني أنت ممكن تصلي عشان أنا أشوفك وتقول على وحتى لو صليت بدون وضوء وقاعد أمال تقول أبيات شعر في المكان اللي أنت واقف كده وما بتقولش آه، آيات. ممكن ممكن تتصدق عشان أشوفك، لكن إنك تصوم تصوم اللي هو من الفجر للمغرب تاكلش عشان انا اقول لا مستحيل ليه يعني هتاكل يا سيدي هتاكل اي حاجه هتخش في اوضتك ومقفول عليك هتعمل اللي نفسك فيه واخدين بالكم فلا يكون مرائي أصلا ولذلك لخلوف فم الصائم أحب عند الله سبحانه وتعالى من ريح الميه المسك يا سلام والله الحديث ده يا جماعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ده يجعلك تذوب حياء وحبا لله سبحانه وتعالى ليه؟ هو خلوف فم الصائم يعني تغير ريحة بقك وانت صايم ديت هي كريهة عند الناس صح؟ لكن سبحان الله يحب كل شيء صادر منك حتى هذه الأمور الكريهة عند الناس وده من تمام محبة الله لك لما تفعل هذه العبادة واخدين بالكم إذا كان إذا كان الحاجة الكريهة الاضطرارية عند الله أحلى من المسك فكيف بالأمور الطيبة الاختيارية دموع وقرآن وصدقات و... هيبقى إيه بقى إذا كان الحاجة اللي طالعة من غصب عنك انت مش بايدك انت ما طلعتش الريحه دي بايدك وكمان هي كريهه عند الله اطيب من ريح المسك فما بالك بقى بالحاجه اللي ربنا بيحبها وانت واخدها اختيارا بتقرا وردك بتتصدق خطوات للمسجد واخد ولادك يلا عشان التراويح اللي بتفطري ولادك آه عشان تاخدي اجرهم بتعينيهم على الصح في السحور على الصيام كل دي بقى هتكون اجرها ايه عشان كده الحديث ده لخلوف فم الصائم ينفع يتقال عليه تمام المبالغة في إظهار الحب النصوص بتديك قد إيه أنت محبوب قد إيه أنك معظم قد إيه أنك معظم والبعض قال لك لا ده ده يوم القيامة فعلا هيكون كده كمان وخلي بالكم يا جماعة ربنا وازن وجعله قرين كأن شبه الشهادة فأنت قريب جدا من الشهيد فشوف المعنى ده مهم قوي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان الصيام ده مش انت الوحيد في أمم تانية صامت كما كتب على الذين من قبلكم طب ده هنستفيد منه أول حاجة التشبيه ده بالفرضية يعني الصيام بالصيام ولا الكيفية إن كيفية صيامك زي كيفية صيامهم الراجح إن شاء الله الفرضية يعني طيب هستفيد إيه أنا من الآية ديت كما كتب على الذين كما كتب إن الصيام نافع لكل الأمم ولذلك كتب على الجميع كان مفيد جدا للكل انت انسان تريد تتصل بالرحمن اه عبادة الصيام دي هتنفعك هو نافع للكل الحاجة التانية انه يهون على المكلفين ان ربنا بيهون عليك يهون عليك ازاي الموضوع مش انت بس اللي هتصوم انت مش اول امة ده في ناس كتير بيصوموا فيهون عليك ودي لقطة مهمة جدا اللي احنا عاوزين يعني ايه اللي ربنا فاتح عليهم وبيشتغلوا في الدعوة أو بيدعو الناس للخير إن يكون الخطاب بتاعه لا يكون متشددا ليه؟ شوف رحمة المشرع سبحانه وتعالى إن الخطاب مفعم بحب الرب وهو يكلف التكليف الشديد يحاط يحاط التكليف بالتخفيف طب انت بقى ده انت ناقل كلام ربنا يبقى لازم تبقى مف يعني كلامك مفعم بحب وتخفيف ده كل آية في القرآن بسم الله الرحمن كل سورة بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم إنك بتبدأ بالمعنى ده الرحمن الرحيم فعشان كده هيلاقي مع هتلاقي معانا ايه هتلاقي معانا معدودة معدودات أيام معدودات ده الموضوع قد كده ومشقة هتلاقي مرخص فيها المريض والمسافر وال... والذين يطيقونه في البداية في تخفيفات تخفيفات تخفيفات التخفيف ده ليه لأن الأمور الشاقة إذا عمت خفت طالما هتعمم على الناس خفف واخدين بالكم المعنى ده أرجو أن يستوعب في التربية وفي العبادة كان في ملمح جميل قوي بيقوله ابن, الق... ابن الإمام النووي بيقول إن السن المراهق يفضل أن يتم التعامل معاه كحديث العهد بالإسلام واحد لسه مسلم جديد بالراحة بقى ما تاخدوش كده على السخن وتقول له خلي بالك وفي وفي وفي وفي وفي, وفي. يا عم بالراحة فيبقى كما دي كما دي فيها التهوين على المكلفين وفيها وحدة المصدر للدين ده الدين ده دين سماوي ليه؟ لأن وحدة المصدر زي ما اتكتب على اللي قبلك يتكتب عليك وكمان في إيه بقى؟ فيها إثارة النفس لإيقاظ الهم والعزم يعني كأن الآية بتقول اوعى يسبقك حد يا مسلم في العبادة دي ده في ناس قبل كده عملوا فأنت أحسن أنت أحسن ده أنت مع خاتم ليه الأنبياء واخدين بالكم؟ والشعور بالسلسلة الإيمانية الربانية الانتماء السير الممتد ده الصراط المستقيم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعل, لعل التقوى تيجي تتقون في رمضان وبسبب رمضان تتقون في رمضان وبسبب رمضان وقلنا ان الصيام له علاقه بالتقوى اه طبعا ان الصيام بيعينك على الامتناع والتقوى بتعينك التقوى امتناع الصيام بيعينك على الترك والاستغناء وبرضه التقوى كده التقوى فيها المراقبة وكذلك الصيام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يصوم فلا يرفث ولا يصخب فلا يرفث كناية عن الاشتهاء ولا يصخب كناية عن الاعتداء والتقوى بتظبط الاشتهاء والاعتداء واخدين بالكم عشان كده مهم جدا انك ما تكونش ضد المقاصد بتاعة الصيام وانت وانت بتصوم فيقول الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون اياما معدودات يا سلام اياما معدودات باقي ثلاث دقايق احنا كده ايه شكلنا هنكمل الجمعه بكره يعني الله المستعان أياما جاية نكرة للتعظيم والتقليل تعظيم الأيام دي أيام عالية قوي وبعدين يا سيدي ده هي أيام فتعظيما لما فيها من أجور وفتح وتقليلا تخفيفا ليك أنت إن هي إيه إن هي هتخلص بسرعة فما تقلقش أياما معدودات المعدود قليل ليه قال لك وشوفوا شوفوا سبحان الله القرآن ده يعني حاجة كده في الكلمة هي الكلمة لوحدها بتعالج الشيء وضده شوفوا تعالوا نعمل التجربة ديت في الكلمة دي معدودات وإن كان 30 يوم بس هو خفيف يبقى ده خطاب لمين؟ خطاب للي عنده ايه للناس اللي بتفصل واللي عندها الفطور بنقول له بص هم 30 يوم بس بيخلصوا بسرعه يبقى الانسان التقيل واخدين بالكم اللي, اللي الكسلان فبنقول له يا عم ده هم 30 يوم وهيخلصوا خلاص كده طيب ولاصحاب الهمم عكسهم بيتقال لهم ايه خلي بالك هم 30 يوم فعلى إياك إنك تضيعهم ويفوتوا ويفوتوك يبقى مرة تخفيفا ومرة يقولك ده عظيم جدا خلي بالك 30 يوم إيه حذاري يفلتوا منك فهو خطاب لأهل الهمم والنشاط وخطاب لأهل الكسل والتراخي واخدين بالكم؟ يبقى واحد بقول له ايه يا عم ده هيخلصوا وواحد بقول له ايه انجز دول كل يوم فيهم بمنجم ذهب هينقلك فالنقطة ديت إدراكها نرجو إنه يكون مهم في معنى آه، ادراكه برضه مهم في رمضان عموما يعني رمضان يا جماعه هو حالك في رمضان في المجمل شبه حالك في باقي السنه مع خلاف بسيط يعني واحد عاوز يعمل رجيم ويقل شويه في 50 كيلو بلاش 50 كيلو 30 كيلو فعاوز في شهر واحد 30 ينزلوا لا هنقول له 15 كتير اصلا خمسة كويس لو عملت خمسة وسبعة خلاص هتستلم الطريق وإن شاء الله الباقي هيجي فإحنا عاوزين نقول إيه إن في رمضان ممكن مش كل حاجة تيجي في رمضان أنا عاوز أعمل نظام رجيم هبدأ في رمضان آه الرجيم ده هينزل خمسة ستة سبعة كيلو خلاص استلمت الطريق هكمل إن شاء الله لغاية ما أوصل لل 30 اللي أنا عاوز أوصل لكن اللي هيدخل رمضان عشان يجيب ال 30 كيلو أنا بقول له أنت مش هتكون من الناس اللي خريجين رمضان صح ده لو جبت أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون طولت عليكم لغاية ما ما لحقناش نخلص حاجة خلونا اللي اللي باقي من الوجه ده إن شاء الله يكون في لقاء الجمعة اللي به نختم إن شاء الله ربما الجمعة اللي بعدها أدي بس الخميس خلاص هو ده آخر لقاء إن شاء الله هيتبقى معنا لقاء لقاء أو لقاءين في هذه الصورة إن شاء الله ربنا يسلم ويسدد وينفع بنا وبكم أقصد في هذه الصورة أو رمضان يعني وإن شاء الله بقى نتقابل إن يسر الله في رمضان فيما يفتح الله علينا وعليكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا ويرشدنا ويسددنا وإياكم لكل خير طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم وشرح الله صدوركم